بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين برضو سلسلة الجميع يخلصون لو انتوا متابعين وعاوزين نعيش المعنى اكتر واكتر لانه مش كفاية نحفظ الاية المهم الفكرة تبقى شغلانة بزيادة فكرة الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فهناخد النهاردة تعبير قاله القديس بولس عاوزين برضو نفهمه قال في ظهرت نعمة الله ظهرت نعمة الله احنا ساعات نسمي نفسنا عهد النعمة أولاد النعمة طبعا ده معناه ان احنا حاسين بحاجة الناس مش حاساها او احنا في عصر غير العصور اللي قبل كده هو ده الجود نيوز هي دي البشارة هي دي الكرازة ان احنا بنقول يا جماعة في حاجة جديدة الناس مش واخدة بالها منها في حاجة اسمها النعمة تعالوا نفهم ايه النعمة دي اولا مفهوم النعمة والبشارة المفرحة كلمة النعمة هي اساس موضوع البشارة النعمة ببساطة حاجة ببلاش هدية وهدية مفاجأة وهدية غالية قوي وبالتالي ده موضوع جميل تصور ان انا فاجئتك وقلت لك انت كسبت مليون جنيه طبعا مفاجأة جميلة المفاجأة الأجمل دايما انه مش هتموت أبدا مفاجأة جميلة المفاجأة الأجمل والأجمل لأن العيشة هنا مش أحلى حاجة هي لا هتعيش للأبد في حياة أجمل من اللي أنت فيه دي اللي اسمها النعم فالنعمة ببساطة هو الهدية اللي خدناها من ربنا ببلاش وخبر مفرح ومفاجئ لأنه غير متوقع لأن اللي احنا شايفينه كل الناس عايشة بتموت وكل الناس عايشة عيشة مرة والموت أمر فالموضوع كله ملوش طعم يعني في تعبير جميل في ثيوتوكية يوم الاثنين ثيوتوكية جاية من كلمة ثيوتوكوس يعني مدايح أو تسابيح لأمنا العذراء ثيو theology يعني يعني اللاهوت أو إله توكس يعني باليوناني أم تبقى ثيوتوكس والدة الله فمكتوب لها قطع كتيرة في التسبيح التسبيح هنا بتقول إيه آدم بينما هو حزين سر الرب أن يرد إلى رئاسته يعني إيه خلي بالكم آدم ده يمثل البشرية كلها ففكروا معايا من ناحية كرازية كل الناس آدم بينما هو حزين كل الناس بالحمد لله كئيبة وحزينة ومهمومة وتايهة وحيرانة فجأة طلع في حاجة حلوة سر الله أن يردوا إلى رئاسته هذه البشارة هذه النعمة آدم مطرود من الجنة كئيب في الدنيا تايه مستني يموت فجاله خبر حلو ارجع الجنة تاني أو ارجع إلى رئاستك مرة أخرى كرئيس على الطبيعة وكشخص مدعو للحياة الأبدية طب ايه اللي عمل النقلة دي الموضوع بقى الايه المرد بتاع الثيوتوكية اشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلص يعني المسيح تجسد نور العالم عشان يخلصنا وبالتالي يرد آدم إلى رئاسته مرة أخرى تعالوا ناخد كام آية كده توضح لنا مفهوم النعمة في الكتاب وكل ما فهمنا الحاجات دي أكتر كل ما حسينا بمسؤولية الكرازة أكتر وكل ما انشغلنا بفكرة الجميع يخلصون أكتر فأفسس واحد يقول إيه إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته كم كلمة نعمة هنا في ثلاثة تقريبا مجد نعمته وغنى نعمته وأنعم بها فواضح أن كلمة نعمة يعني شغلة بولس وعشان كده تلاحظوا أن احنا في قرايات البولس في الكنيسة دايما نختم أي قراية للبولس نقول إيه نعمة الله الآب تحل على لأن بولس غاوي الكلمة دي وده أكبر كارثة يبقى واضح انه النعمة والكرازة دول ما يتفصلوش عن بعض اذا كنت بتكرز يبقى كلمة نعمة او مفهوم النعمة على الاقل هو اكتر حاجة شغلاك يا جماعة في حاجة ببلاش في هدية في خبر حلو ملكوش دور كبير فيه مفاجأة سارة فهي دي النعمة بتاعتنا النعمة هنا ممثلة في إيه مفاجأة أن الله أبوك عيننا للتبني يبقى كل الناس اللي عايشة على الأرض دي تايهة بلا أب بلا, بلا حب بلا أبدية طلع لها أب وأب مسؤول وأب حلو لمدح مجد نعمتي التي أنعم بها علينا في المحبوب يعني كل ده تاخده من خلال المحبوب المسيح طب البنوة دي تاخدها ازاي بالفداء فيه لنا الفداء بدم وغفران الخطايا يبقى على الأقل في نعمتين كبار قوي في النص ده نعمة الغفران ونعمة البنوة هديتين كبار قوي ان كل الخطايا تتشال وانك تعامل معاملة ابن الله فتبقى وريث لله الى الابد وتدخل الحياة الابدية ده كله اسمه النعمة ليه لأن وإحنا لسه ما اتولدناش أو إحنا لسه في الخطية أو آدم بينما هو حزين فوجئ بالمفاجأة الحلوة دي إن ربنا دخل عليه دنيته يقول له يلا تعالى معايا هرجعك تاني الفردوس أدي النعمة أدي الخبر الحلو أدي اللي إحنا عاوزين نوصله للعالم كله عبر عنها بولس بطريقة تاني في تيموساوس الأولى ثلاثة بالإجماع بالإجماع مترجمة without controversy يعني بصوا بدون خلاف يعني هو ده بقى الميثاق بتاعنا هو دي العقيدة هي دي قانون الإيمان بتاعنا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد يبقى ايه علاقة ده بالنعمة هي دي النعمة الله ظهر في الجسد هي دي النعمة ربنا جه ده الخبر الحلو جه ليه جه عشاننا يعمل ايه فينا يعمل ياخدنا للسماء رفعنا للمجد طلع السماء عشان يحضر السماء وياخدنا عنده مرة تاني بولس يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم ليس منكم يعني إيه that not of yourself it's the gift of God يعني دي هدية ما مش مالكش دور كبير gift هي نفسها grace بطريقة يعني ايه عطية ربنا هدية ربنا هي دي اللي بنسميها نعمة ربنا فالخلاص الجميع يخلصون يخلصون بالنعمة بالنعمة يعني ايه يعني ربنا يريد كده ربنا عاوز يعمل كده ان كل الناس تخلص كل الناس تدخل السماء بس طبعا في شرط او في رد فعل مننا هو الايمان اللي بيه بنتعامل واللي بيه بنتناول واللي بيه بنتوب واللي بيه بنمسك في ربنا لكن ده رد الفعل الطبيعي البشري مننا بالنعمة مخلصون by grace you have been saved through faith that not of yourself it's the gift of God مرة ثالثة القديس بطرس أو مرة أيا كان عددها يشرح تاني مفهوم النعمة أو يذكر كلمة النعمة منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين يعني ركز قوي بالبلدي كده ركز قوي خلي الفكرة دي شغلاك طول الوقت اربط عليها اربط دماغك كده على حاجة مهمة ايه هي دي بقى المهمة دي ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح يعني ارمي على النعمة حمل على نعمة ربنا انت مش هتقدر تغير نفسك انت مش هتقدر تطول في عمرك انت مش هتقدر تصلح اللي خربته انت مش هتقدر تفتح الأبدية بإيدك بس في خبر حلو كل ده ربنا عمله ليك وعمله عشانك دي اسمها النعمة ببلاش مش مستني منك كتير بس صدق يبقى ده موضوع الكرازة انه ايه ركز قوي في الخبر ده واربط دماغك عليه ومنطق ذهنك اربط دماغك في, في الموضوع ده وحمل على نعمة ربنا مش هتقدر تعمل اي حاجة غير بنعمة ربنا اللي بيجيبها لك خلال المسيح قديس يوحنا دينا شفنا بولس بيتكلم في النعمة بطرس بيتكلم في النعمة كمان يوحنا الحبيب يبدأ إنجيله بالخبر الحلو ده ويقول لأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الناموس كان في ذاته نعمة عشان كده قبلها يقول نعمة فوق نعمة ليه؟ كون البني آدم جاله ناموس من السماء دي نعمة كون اتحط لنا دستور في مصر دي نعمة بدل ما نمشي عشوائي نخبط في بعض واي حد يعمل اي حاجه كون في constitution دي نعمه الناموس نزل نعمه نعمه ليه عشان يرقي الانسانيه ويحد الخطيه لكن الناموس ما بيخلصش حد ما بيعدلش سلوك الانسان هو بيشاور على الغلط والصح فبيقول الناموس جه بموسى دي نقلة كويسة قوي في تاريخ البشرية بس الناموس ما قدرش يخلص الإنسان النعمة الكبيرة بقى إيه النعمة اللي فوق أي نعمة نعمة العهد الجديد النعمة والحقيقة بيسوع المسيح صار يبقى احنا في عصر وعهد النعمة لأننا شفنا المسيح والمسيح جاي خلصنا مش مجرد يدينا ناموس يقول لنا اعملوا وما تعملوش النعمة دي عبر عنها يوحنا مرة تاني في نفس الإصحاح وقال في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم لما شاور كأنه على فكرة الحركة دي مهمة قوي لأن كل الناس بتدور مين يخلصني سان عندنا مخلص من الأول يعني إنما فكرة تشاور عليه يبقى الخلاص براك مش جواك وهي دي النعمة ان انا ما عنديش قدرة اخلص نفسي ما عنديش حل في مشكلتي في مأساتي انما الحل اهو الحل قصاد عيني المسيح جه هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم هي دي النعمة وهي دي الكرازة تعالوا نلخص الكلام ده بقى في افكار محددة عشان ما يبقاش كلام ايه دراسي زيادة اول نعمة نقدر نقولها نعمة معرفة الله لو انت مش دريان انك كونك عارف ربنا ده امتياز دي نعمة كبيرة قوي لا يمكن تبقى كارثة لا يمكن تنور اكثر ما يميزك ايه طويل مثلا غني مثقف تعرف لغات لا لا ما كل دول بيموتوا كل دول شوية بشر في منهم سبعة مليار يعني رقم انت ما يميزك كإنسان انك تعرف ربنا أو تعرف طريق الخلاص أو عارف مفتاح السما فين حتى لو أنت وحش ولسه بتغلط ومليان عيوب وفي ناس ما تعرفش أحسن منك سلوكا ستيل أنت عندك نعمة فهي دي أول حاجة لازم تكون مقتنع بيها نعمة معرفة الله وهي دي اللي أنت عاوز تقولها للناس وتوصلها للناس يا ناس اعرفوا الحق اعرفوا ربنا اعرفوا الحقيقة عشان كده المسيح يقول الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمع لأن ما نعرفه نحن في فقرنا ده عن المسيح وخلاصه أكتر من معلومات الأنبياء كانتش الصورة واضحة قوي عندهم زي ما واضحة دلوقتي احنا عندنا كلام صريح عن الحياة الأبدية عندنا سفر الرؤيا اللي بيشرح لنا جمال السماء عندنا الطقس اللي بيلزقنا في مخلص العالم ربنا يسوع بيرسونالي عندنا روح الله ساكن فينا طول الوقت ومش هيطلع مننا احنا في عز فعلا كل ده بيخلينا عارفين ربنا كأننا سبقنا جيل الأنبياء وجيل العهد القديم فأول نعمة الواحد عاوز يقدمها للناس أو يكرز بيها اعرفوا الحق واعرفوا ربنا تاني نعمة نعمة الغفران كل الناس بدون استثناء بتغلط كل الناس بدون استثناء ضميرها تعب كل الناس بدون استثناء بتكتئب ولو فترات بسبب الضمير اللي تعبان من الغلط كل الناس مش لاقية مخرج من فكرة الضمير المثقل أو المحمل بالخطايا ليه؟ أنا غلطت ومش عارف أصلح غلطات مش قادر أشيل الماضي مش قادر اشطب عليه لو قلت حتى يا ريتني ما عشت ما حلتش المشكله يا ريتني اموت ما حلتش المشكله الغلطه موجوده طب اعمل ايه ما تعملش حاجه العمل مش منك ومش في ايدك والدور مش عليك في حد يقدر يعمل اللي خلقك واللي خلق الكون واللي دبر الدنيا واللي يقدر يصلح اللي اتكسر هو واحد بس من بره ربنا فاللي احنا بنقدمه او اللي قدمه لنا العهد الجديد نعمة الغفران ممثلة في العهد القديم بخروف تحط ايدك عليه يتذبح عشان بس تشوف الخطية مكلفة قد ايه بس المنظر ده سيمبوليك مش هو الحقيقي لانه ماله الخروف بيه وازاي خروف هيشيل خطيتي انما الحمل الحقيقي ربنا يسوع شال الخطية يبقى الخطية كأنها ما كانتش يبقى غفران بجد دي نعمة غالية جدا لو انت فاهمها حاسسها هتبقى عاوز تجري في الشوارع تقول يا جماعة عندنا غفران ببلاش يمين ياخد صدقوني كله هيتشال كل الرصيد القديم كأنه ما كانش يبقى دي نعمة كبيرة قوي عاوز تقدمها للناس يقول عنها القديس بولس إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض كأن كل واحد عليه صك صك دي آه اللي هو كمبيالة أو دين أو ورقة مكتوبة عليك تسجنك تحبسك تضيعك ورقة دي قطعها ربنا يسوع يوم ما اتصلى محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب يعني المسيح تجاسر وطلع السكوك دي كلها وداس عليها بالمسمار ونفاها لغى قيمتها تماما اتلغت الشيكات دي كلها وايه بدم المسيح ثالث نعمة يبقى أنا بلخص مفهوم النعمة في أفكار محددة لأنه الآية بدأت بكلمة ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور وال... دي جت على طول بعد الآية الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه قد ظهرت نعمة الله ثالث نعمة نعمة الأبدية يبقى أول نعمة عندنا أن أنا عارف ربنا طب أنا وحش هذا ما يلغيش أن في نعمة تاني نعمة الغفران أنا وحش بس الخطايا بتتشال أول بأول أول بأول لأني بتوب لأني بروح للمسبح بتناول لأني بقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا فبتتغفر بجهد بينما الناس التانية عمالة الخطايا تزيد تزيد تزيد تزيد مش راضية تتغفر مفيش حاجة بتتشال فأنا فعلا عندي نعمة مش عند حد النعمة الثالثة هي نعمة الأبدية هي نتيجة طبيعية للي فات بدل عرفت ربنا عرفت السماء عرفت السكة بدل الخطايا اتشالت يبقى اللي كان فاصل بيني وبين ربنا اتشال يبقى الطبيعي ان انا ارجع لحضن ربنا وحضن ربنا ده ابدي ربنا ما بيموتش يبقى انا كمان مش هموت يبقى في نعمة الحياة الأبدية دي نعمة ربنا عاوز يديها للكل بس مش الكل بياخدها الله يريد أن الجميع يخلصون يعني الله يريد أن الكل يتمتع بالأبدية بس لكل من يؤمن فهنا يقول نحن أموات بالخطايا ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون يعني في الوقت اللي كنا ميتين في خطايانا محكوم علينا بالإعدام جت الحرية وجت الأبدية فجأة على يد المسيح وفدائه كنعمة نعمة يعني احنا واحنا واقفين نتفرج طبعا مطلوب بعد ما نتفرج نصدق ونمشي وراه لكن انا اقصد انها احنا فعلا ما دفعناش حاجة ما دفعناش حاجة في القصة دي يبقى التلاتة دول يخلوني افهم كلمة نعمة البنوة اللي ابتدينا بيها الكلام في الاول البنوة تمثل في تمثل في التلاتة دول الابن عارف ابوه الابن مستمتع بالغفران الابن يبقى في البيت إلى الأبد تاني إذا كنت ابن لله أنت عارف أبوك أنت الوحيد اللي على الأرض بتقول له يا أبويا الناس مش عارفين إن في ربنا ولو عارفين في ربنا مش بيعاملوك أب بس أنت عارفه صح ده أبوك اتنين بالتالي هو مسامحك ابني كان ميتا فعاش هو مستعد يسامحك فأنت بتاخد غفران أول بأول تلاتة أبوك عاوزك تعيش معاه في البيت للأبد فأنت كابن مستمتع بالثلاث نعم كبار وهي دي اللي أنت عاوز توصلها للناس كلها يا ناس تعالوا تبقوا أولاد الله تدوقوا الغفران تدوقوا المعرفة والأبدية علامة البنوة هي الروح القدس أمارة البنوة يعني نحن نعلم أننا أولاد الله لأن روح الله ساكن فينا ربنا حط روحه فينا عشان يثبت لنا ان احنا اولاده والعلامة التانية ان احنا بناكل جسد ودم بنلزق بيه عن طريق سر التناول دول علامتين البنوة عشان كده تلاحظوا ناخد البنوة في المعمودية وراها ميرون وراها تناول ليه بقيت ابن بالمعمودية اتختمت بالروح القدس في الميرون لزقت في المسيح بجسده ودمه في الإفخارستية كده اكتملت القصة وبانت النعمه يبقى ببساطة كده لو رايحين للناس هنقول لهم ايه هقول لهم ربنا بيحبكم وهقول لهم ربنا بقالكوا اب وهقول لهم انت مش هتموت مش هتموت يعني ايه الموتة دي نومة موتة الحادثة ولا المرض ولا حتى اي استشهاد هي في الآخر نومة هتصحى لازم هتصحى ده الخبر الحلو دي النعمة دي المفاجأة دي الهدية اللي ما دفعناش ثمنها هو ده الإيمان المسيحي ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس لأن الله يريد أن الجميع يخلصون واضحة ولا بعيد وزيد بحاول أوضح الفكرة حتى لو هي تبدو بديهية هي لو دخلت قوي هنبقى عاوزين نجري في الشوارع نقول للناس تعالوا الحقوا ده في خبر حلو قوي ربنا إن كان أبوك يبقى أنت مش هتموت إلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين